أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حكاية جديدة من حكايات الحروف معنا اليوم حرف القاف انتهينا بفضل الله تعالى في اللقاءات السابقة من الكلام على حروف الحلقة هنبدأ بقى في حروف اللسان اللسان ليه حروف اه وليه مخارج ليه مخارج اول مخرج بيقابلنا من مخارج اللسان هو مخرج القاف القاف فين اقصى اللسان توصيف المخرج اقصى اللسان مع ما يواليه من سقف الحنك بصوا كده ده سقف الحنك وده اقصى اللسان بيلتصق اقصى اقصى اللسان مع سقف الحنك وده اللي بيمكن معايا مخرج الايه القاف اه طيب عرفنا المخرج خلاص عرفنا المخرج اخر اللسان من جوه كده بيلتصق بسقف الحنك يعمل معايا مخرج الايه القاف طيب صفات القاف ايه القاف ليها ست صفات الحروف اللي اتكلمنا عليهم كلهم كان ليهم خمس صفات لكن القاف ليها ست صفات زادت ايه هنشوف دلوقتي خمس صفات من اللي هم الاضداد ودول اللي كانوا موجودين في الحروف اللي فاتت ودول في معظم الحروف يعني كل الحروف لازم يكون ليها خمس صفات على الاقل لكن القاف زادت صفه نقول الاول الصفات بتاعه القاف وبعد كده نقول الصفه الزائده عندنا الجهر الجهر هو ايه خلاص بقى حفظنا انقطاع النفس القاف مقطوعة النفس القاف مقطوعة النفس طيب وعندنا الرخاوة لا هي مش رخوة هي شديدة شديدة يعني ايه يعني مقطوعة الصوت ايه ده مقطوعة الصوت والنفس اه ده الحرف الثاني اللي بيقابلنا مقطوع الصوت والنفس اول حرف قابلنا كان ايه الهمزة فاكرين قلنا الهمزة مقطوعة الصوت والنفس القاف مقطوعة الصوت والنفس اه طيب الصفة اللي بعد كده الاستعلاء الاستعلاء يعني ايه يعني التفخيم في جزء من اللسان بيرتفع الى اعلى من اقصاه يبقى القاف هنا حرف ايه مفخم مستعلي طب الصفة الثالثة الصفة الرابعة ايه هي هي صفة الانفتاح واحنا قلنا القاف والغين والخاء انفتاحهم ايه جزئي ما عملش انفتاح كامل قا ما قولش قاع زي ما نشوف الاخطاء دلوقتي طيب يبقى الصفة الرابعة هي الانفتاح الصفة الخامسة ايه هي صفة الإصمات ودي صفة معنوية قلنا معناها أن الحرف ده صعب المخرج أو صعب الخروج طب الصفة اللي زادت على القاف صفة إيه؟ صفة القلقلة يعني إيه القلقلة؟ القلقلة يعني اهتزاز الحرف في المخرج طب إيه ند... إيه؟ الصفة دي جت نتيجة إيه؟ القلقلة دي جت نتيجة إيه؟ جت نتيجة الشدة والجهر انقطاع الصوت وانقطاع النفس هم اللي بيعملوا قلقله اه طب ما احنا لسه كنا بنتكلم بنقول الهمزه فيها انقطاع صوت وانقطاع نفس بس الهمزه ما تقبلش القلقله ليه لبعد مخرجها الهمزه تطلع منين من اقصى الحلق عقبال ما اعمل القلقله بتاعتها والصوت يطلع تبقى مشكله فالقاف فيها انقطاع صوت انقطاع نفس ودول اللي بيبينوا معايا القلقله طيب القلقله تعريفها ايه الصفه ديت هي عباره عن ذيول صوتيه لطيفه نتيجه اهتزاز المخرج يعني في الصوت بيبقى فيه رنه بسيطه كده نتيجه اهتزاز المخرج اهتزاز دي جرب معايا كده وجربي معايا يا اختي القاف فيها انقطاع صوت وانقطاع نفس قولوا كده اق وماشي الصوت ما يمشيش فكوا اللسان ما يتفكش امال بيتفك ازاي لازم هتفك والصوت ماشي قام جاي فك المخرج كده مره واحده اسمه اهتزاز بهز المخرج اقول ايه اق اه هي دي القلقله بتحدث القلقله من هنا طيب يا عم الشيخ ده القلقله دي احنا سمعنا عنها كلام كتير قوي بعض المشايخ بيقولوا القلقله الحرف المقلقل بيمال الى الفتح وبعضهم قال الحرف المقلقل يمال الى الكسر وبعضهم قال يمال الى الضم وبعضهم قال يشوف حركه ما قبله ونجمله بيها نجمله بيها يعني ايه يعني يتجمل بيها ياخد نفس الحركه الكلام دوت في رد عليه ايه هو ان انا عندي القلقله الاصل فيها ان انا بهز المخرج وبطلع الحرف والحرف ده طبعا القلقله لا تتحقق الا مع الساكن يعني القاف الساكنه هي اللي بيتحقق فيها القلقله طب القاف المتحركه بعض العلماء قال ان فيها قلقله لكن الراجح ان هي في الساكن بس طيب انا بهز المخرج هل انا حركت الحرف لا نتيجه ان انا فكيت المخرج ركزوا معايا في الحته دي قوي عشان مهم عشان هقول لكم دلوقتي ليه انا بقول الكلام ده وانا بفك المخرج والحرف بيطلع لازم يكون فيه لو طلعت بصوت من اي حرف ساكن لازم يتهز معايا ويبقى فيه اماله لحركه انا قلت اماله ما قلتش حركه كامله اه بيمال الحرف للفتح على الإطلاق انت تتكلم ازاي اه بيميل لل- لل- للفتح نتيجة الاهتزاز في المخرج اللي هي الذيول اللي بتطلع للصوت طب اللي بيقول بالفتح والكسر اللي بيقول الكسر والضم لا وكمان في حاجة تانية مهمة انا عندي اي ساكن اي حرف ساكن وانا بنطق الساكن ده لازم يطلع ساكن ايه اللي حروف القلقله لان الهزه بتبقى ايه بسيطه كده فبتهز الحرف شويه يعني الاماله للفتح على طول اه طب دليلك ايه يا عم الشيخ قول احد العلماء وقلقله ميل الى الفتح مطلقه ولا تجعلها كالتي قبل تجملا يعني القلقله ميلها للفتح على طول على الاطلاق ولا تجعلها كالتي قبل تجملا ما تخليش ما تخليش القاف تتجمل بحركه ما قبلها يبقى مهم قوي الصفتين دول انقطاع الصوت وانقطاع النفس اه لان دول اللي بيودوا للايه للقلقله والانفتاح ما اقولش قاع انا كده عملت ايه انفتاح كامل حرف القاف بقى عامل ازاي باهت قاع هي اصلا ايه قا اه يبقى لازم الفتح يبقى جزئي تحقيق الصفات مهم جدا انا ما زلت باكد وبركز على الصفات طيب حرف القاف كده فيه ست صفات اه فيه ست صفات طيب حالاته ايه بقى ساكن ومتحرك بفتح وضم وكسر ومشدد بفتح وضم وكسر السبع حالات اللي احنا اعتدنا عليهم طب ننطقها ازاي اسمع مني اما اجي اجيب قاف ساكنه طب انا عايز اعرف مخرج القاف- القاف تحديدا اعمل زي ما هقول لك دلوقتي وانت تعرف مخرجه تحديدا اول ما ينقطع الصوت ده المخرج قول كده أق... قول قول يا اختي أق... وخلي لسانك متعلق لسانك فين هتلاقي اقصى اللسان هو اللي ملتصق بسقف الحنك خلاص عرفت المخرج خلاص عرفت المخرج ما اقولش بقى ما اجي اسكنها واحب ابين المخرج اقول اق مجرد ما تفك خلاص مفيش مخرج عندك المخرج عند انتهاء الصوت في الح- في المخرج صوت الحرف طيب القاف المفتوحه قا القاف المضمومه قو القاف المكسوره قي الله اشمعنى دي اللي نزلت عشان قلنا الكسره بتجذب الايه الحرف المفخم ناحيه الترقيق شويه ما يبقاش مرقق لكنه بيبقى ضعيف تبقى ايه قي طيب في حالة تشديد هندخل عليه همزة عشان أول المشدد ساكن أقى أقو أقي دي حالات نطق الايه القاف طيب احنا قلنا مهم قوي دلوقتي ان انا احقق صفة الشدة والجهر عشان دول اللي بينتج عنهم القلقلة طب حد يسألني القلقلة صوتها واحد مع القاف في حال سكونها في كل وقت لا القلقلة عندي القلقلة عندي ليها ثلاث مراتب القاف المشددة الموقوف عليها دي أعلى مراتب القلقلة زي إيه الحق هتلاحظوا إن أنا بعمل إيه بدي زمن زيادة شوية حق وكأني بجيب قافين باخد زمن القافين طيب المرتبة الثانية أما أكون ساكنة إيه موقوف عليها الفلق قل أعوذ برب الفلق شفت هناك أنا قلت إيه الحق الفلق القلقلة قلت الصوت الزمن قل صح وبعد كده المتوسطة القاف لما تكون متوسطة آه، في وسط القراءة زي ايه يقتلون يقتلون يق يقتلون ما اقولش يقتلون لا ولا اقول يقتلون امال اقول ايه يقتلون يقتلون اق اه يبقى القاف المتوسطة هي في المرتبة الثالثة طب عرفنا المراتب بتاعت القلقلة وعرفنا امتى القلقلة يبقى تبقى قوية وتبقى اضعف امتى واضعف خالص تبقى امتى خلاص نبتدي نتكلم على الاخطاء الشائعة الاخطاء الشائعة في القاف كتيرة جدا تحتاج الى حلقات لكن احنا هنختفي هنكتفي باللي باين لينا واللي بنسمعه كتير قوي قوي من بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القرآن اول حاجة تقابلني هو عدم بيان القوقلة وعدم بيان تسكين القاف بنسمع كتير وأقسموا أقسموا لا هي أقا القاف مش مفتوحة يا أخي وأقسموا ولسه بنقول إنها في أدنى مرتبة لما تكون متوسطة القراءة م- بك... يا- لسه بكمل وراها ما وقفتش عليها يبقى إيه وأقسموا ما قلتش وأقسموا وأقسموا وأقسموا يقتلون ما قلتش يقتلون يقى لا كده بقى أنا حركت بالفتح ولا أقول يقتلون يقو لا هي أنا بسيب الحرف يفك المخرج لوحده والقلقله بتتحقق ما يبقاش عندي مشكله يقتلون مش ما عملتش مجهود خالص ازاي في ناس بقى بتعمل مشاكل بتبالغ بشكل غير عادي يقول لك ده حرف مقلقل حرف مفخم لا يا اخي نتعامل مع حروف الهجاء حروف القرآن نتعامل معها بدين ولطف كل حرف عندنا العلماء ما سابوش حاجة مخارج الحروف حددوها لنا صفات الحروف حددوها لنا عايزين ايه بقى نقراها بقى بشكل صحيح زي ما فه... ما ما علمونا وزي ما اتعلمنا منها طيب ايه تاني بيقابلني آه مع القاف من اخطاء كتير من الناس بيعمل انفتاح جزئي شوف انا مركز على الصفات ازاي آه ما بيعملش انفتاح جزئي بيعمل انفتاح كلي وخاصة مع القاف المفتوحة قاف مفتوحة وبعديها ألف دي قوية جدا والمفتوحة بس قوية برضو فيقولوا إيه قالوا قالوا إيه قالوا دي دي مش قاف هي قالوا صح قال ما قلتش قال قا لا ما عملتش انفتاح كامل كده يبقى يفتح عندي ايه جزئي الشفتين يبقوا قريبين من بعض ما يبقوش بعاد قوي طيب ايه تاني من الاخطاء خطأ تاني والخطأ دوت أنا يمكن ملاحظه كتير جدا عند بعض إخواننا اللي بيقرأوا القرآن وواضح إنه كتير جدا ولما هقوله دلوقتي هتعرفوا أنا ليه بأكد عليه القاف المضمومة مالها يا عم الشيخ كتير من الناس بيبدلها بكاف مضمومة إزاي يا عم الشيخ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كولوا هي كولو هي بالكاف ولا بالقاف بالقاف يا شيخ قولوا الله ده في فرق في الصوت اه ده اسمع بقى الاخطر من كده كلنا آه بنحفظ آه قصار الصور صح قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس صح انا دايما بسمعها مش دايما ان شاء الله لان في الا من رحم الله في ناس بتنطقها بشكل صحيح يقول لك ايه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل قل دي منين يا شيخ من الاكل هو رب العزه بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كل ولا بيقول له قل بيقول له كل ولا قل الله انت بتعمل ايه طيب قول لي انت بتعمل ايه جوه الفم عشان تغير الحرف كده هي قو ولا كو اه المخرج انا عندي القاف هنا قلنا اقصى لسان تحتيها على طول الكاف يبقى لساني لو اتزحلق سنه كده هجيب ايه الكاف والضمه بتخرج من الشفتين اللي هو هيئه الضم يبقى نيه اقرب للضم الكاف ولا القاف الكاف عشان كده كتير من الناس بيبدل القاف المضمومة بكاف سواء جت في اول الكلمة او في وسط الكلمة اه وبياخدوا ما حدش بياخد باله من المساله دي يبقى احنا دلوقتي بنعلمكم عشان تعرفوا وعشان ناخد بالنا وعشان ما نقعش في هذا الخطأ اللي ببدل فيه حرف في القرآن طيب ايه تاني من الاخطاء اللي بنسمعها في حرف القاف والاخطاء كتيرة زي ما قلنا عندي اذا جه بعد القاف كاف في كلمتين ايه اللي بيحصل انا ممكن ابدل القاف بكاف اقول خالق كل شيء خالق كل شيء خالق كو كو كل طب ما تجيب لنا كلمتين كده يكونوا ابين شويه قل كل تمام طيب الخطأ فين يا شيخ انك تقولها كل كل هي مش قل كل اللي يخليك تدي القاف بكاف عشان الاسهل الكاف المضمومة وجاي بعديها بالفعل كل كاف مضمومة فتجيب لي اتنين بايه بهيئة واحدة كل كل كل كل لا هي قل كل قل كل شفت الفرق لازم افصل بين مخرج القاف ومخرج الكاف عشان ما اقعش في خطأ ايه ابدال حرف في القرآن وما زلنا بنحذر وهنحذر من ابدال حرف في القرآن طيب ايه تاني من الاخطاء لو اتكررت القاف ايه اللي هيحصل ممكن اخليهم قاف واحدة لو قافين ورا بعض او ثلاثة ممكن اخليهم قافين او قاف واحدة يعني. طب ازاي صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عندنا ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق انا عندي القاف هنا مكسوره صح اه وبعدين قاف مكسوره تانية اه طب الخطا فين ومن يشاقق الرسول قق الرسول قق الرسول ما حققش الحركات مظبوطه فبالتالي بان عندي كاني جبت قاف واحده بس زمانها طويل شويه طب خد بالك وبالذات مع القاف المكسوره ليه القاف المكسوره سهل ادالها بكاف او ان انا ازود الصوت فيها شويه واعليه طب نشوف كلمه المستقيم في الفاتحه اقول لكم الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا اما انهم يقولوا المستقيم والقاف هنا مكسوره ضعيفه او يقولوا المستكيم لا دي صح ولا دي صح امال الصح ايه المستقيم المستقيم بس لا قلت كيم ولا قلت قيم كل شيء عندنا بميزان للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان طيب ايه تاني يقابلنا من الاخطاء لو جه بقى ثلاث قفات ورا بعض زي ايه حق قدره حق ادي قافين قاف مشدده قدره قاف مفتوحه طب اعمل ايه بقى ما اقولش حق قدره حق قدره كده جبت قافين بس وقاف وقعت مني في الايه في السرعه هي ايه حق قدره حق قدره لازم اريح كده عشان اجيب القافات ابين الثلاث قافات اللي موجودين عندي اللي بقراهم في القران يقع مني حرف ما ينفعش ده انا لو وقع مني جنيه هدور عليه وازعل فبالكم اللي يقع منه حرف في القران طيب هقول لكم بقى على بعض الكلمات اللي ليها شبيه بالقاف وبالكاف وناخد بالنا احنا بنقراها بشكل صحيح ولا لا قوله تعالى فالموريات قدحا دي بالقاف في بقى كلمة مشابهة ليها بالكاف إلى ربك كدحا قدحا كدحا يبقى أنا ممكن أبدل الحرف وأخليها الكلمة تتغير كلها بمعنى تاني آه وإحنا حذرنا من ده قبل كده تاني مشرقين بالقاف مشرقين بقاف مشرقين فأتبعوهم مشرقين يعني في حال إشراق طيب ما عندنا كلمة تانية اسمها مشركين المشركين من الإشراك إيه ده ده أنا ممكن أبدل الحرف يغير الكلمة خالص يعني لو قلت فأتبعوهم مشركين يبقى أنا عملت إيه يبقى أنا غيرت معنى آه ناخد بالنا ايه تاني وده على سبيل المثال مش على سبيل الحصر كتاب مرقوم بالقاف امال بالكاف فين في كلمة ايه سحاب مركوم الله ده انا ممكن اجيب الاثنين زي بعض يا يعني الاثنين بالكاف الاثنين بالقاف اه واغير معنى في القرآن الموضوع مهم والدروس اللي احنا بنقولها دي مهمة جدا لما نتكلم على الحرف ونعرف ازاي ننطقه وانا ظبطت حرف في واحد بس معايا في القرآن شوف الحرف ده اتكرر كام مرة كام ألف مرة في القرآن يبقى انا ظبطت كام حرف كام ألف حرف في القرآن معايا واخد ثواب قد ايه بينما لو اسقطت الحرف ده وضيعته شوف هضيع كام حرف كام ألف حرف في القرآن وعايز اخد حسنة والحسنة بعشر امثالها وعايز ابقى من المهرة وعايز اخد ثواب ما ينفعش لازم تعمل مجهود لازم تتعلم لازم تتعلم انا كده وصلت لنهاية الكلام على حرف القاف وهذا ما اعلم والله تعالى اعلى واعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل القاكم غدا باذن الله تعالى ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء والبقاء مع حرف جديد وهو حرف الكاف اللي هو بعد حرف القاف على طول قاف كاف ألقاكم على خير حال أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته